بسم الله الرحمن الرحيم احمدك ربي واستعينك واصلي واسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ استسقى موسى لقومه وقلنا ان اذ معناها اذكر اذ استسقى موسى لقومه واذ هذه وردت في القصه من اولها في عده ايات واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب اي اذكروا اذ نجيناكم من ال فرعون واذ واعدنا موسى اربعين ليله أي أيوة واذكروا إذ واعدنا موسى أربعين ليلة واذكروا أيضا وإذ آتينا موسى الكتاب واذكروا إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم واذكروا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا كل ذلك إلى أن قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكل إذ هنا معناها اذكروا هذه النعمة إذ حصل كذا وكذا وكذا انتهينا إلى لقطة أخرى من لقطات النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل حينما كانوا في التيه وقلنا إن الشمس أحرقتهم فظللنا عليهم الغمام وعطشوا فاستسقوا موسى فحين يقول الحق سبحانه وإذ استسقى موسى يعني اذكروا يا بني إسرائيل يا معاصرين لخاتم الأنبياء محمد ما حصل من نعم الله عليكم فيجب ألا ترفضوا نعمة النعم في استقبال الإيمان بمحمد وإذ استسقى موسى لقومه استسقى يعني طلب السقيا طلب السقيا يعني يريد الري بالماء وإرادة الري بالماء تدل على أن الماء وصل عندهم من الجفاف لدرجة أنه لا يوجد ماء يروى به زرع أو يشرب منه زرع لأن آخر الأمر أن نستبقي ما نشربه ولم يعد عندنا ما نشربه فإذا لم يعد عندنا ما نشربه من الجائز ألا يكون في النهر ماء ولا في العين ولكن يوجد في البيت ماء قليل كصحيحة مثلا نشرب منها فإذا ما لم يوجد هذه بلغ الجدب منتهى وإذ استسقى موسى لقومه استسقى يعني طلب السقيا هنا يجب ان نتنبه الى ان السقيا لا تطلب الا حين نستنفذ ما ادخرناه او ما ادخره الله لنا حتى في الماء المتفجر من الارض لان الماء وهو به الحياه ينزله الله من السماء ومعنى ينزله من السماء أي صالحا للشرب ولري الزرع وكسب الأنعام وإلا فأصل الماء من الأرض أصل الماء من الأرض ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى خلق الأرض وجعل ثلاثة أرباع مساحتها ماء والربع يابس لأنه يريد أن يوسع سطح الماء في مخازنه من الماء المالحة لأن اتساع السطح في الماء يساعد على سرعة التبخر فإذا جئت أنت بكوب ماء ووضعته في بيتك قد يظل سنة وينقص بمقدار مرور السنة عليه على قدر اتساع سطحه لكن إذا جئت بالكوب ورششته في حجرة عشرين متر مثلا ثم انتظرت خمس دقائق وجدت الماء ده كله بقر اذا فاتساع رقعة الماء هي التي تساعد على البقر فان اردت ان تحتفظ بالماء قلي- ك- كثيرا من الزمن فاجعل تعرض سطحه للماء قليلا اجعله في وعاء وهذا الوعاء ضيق العنق وسده او ان سبته مفتوح يبقى ضيق العنق لانه لن يتبخر منه الا على قدر اتساع عنقه اذا فاتساع البحار لاتساع رقعة التبخير ليصعد الماء الى السماء يحمله الريح ثم يلقح ويجمع ويصير سحابا وبعد ذلك يمطر كما ناخذه لشرب انفسنا ولسقي انعامنا ولري زروعنا ناخذه وما لم يجري مسارب في الارض فسلكه ينابيع في الارض ليذهب الى مكان لا يمطر ليذهب الى مكان فاذا ما حصل والابار اللي فيها مسالك الماء تحت الارض دي لم تعد وجفت يبقى انتهت مصادر الماء على الارض فماذا يصنع الناس اذا يرفعون ايديهم الى ربهم يطلبون السقيا ولذلك شرع في الاسلام حين تجب الارض ويمتنع المطر ولا ماء ان يخرج الناس حتى النساء والصبيان والشيوخ وناخذ مواشينا معنا ونطلع في الخلا ونزرع الى الله ان يمطر لنا الماء ليه بناخد دول كلهم بنتوسل الى الله ببعاتنا نتوسل الى الله بالبهائم الرضع نتوسل الى الله بالاطفال الرضع نتوسل الى الله بالعاجزين وبالضعفاء ليمطرنا الله الذين يتشبكون بالعلم يقولون وماذا تجدي هذه الدعوات في نظام كوني رتيب بان المطر ينزل بنظام كذا وكذا وكذا فما تصنع الدعوات في هذه نقول لهم تنبهوا يا ايها الاغبياء الى ان لله قوانين ثابته وقوانين متغيره اما القوانين الثابته فهي ان الشمس تشرق واشعتها والميه في البحار وتتبخر كل دي قوانين ايه ثابته والقوانين الثابته هي التي لا تتغير ابدا لان خالقها خلقها على هيئه الثبات والاستقرار ولكن صحيح لا يمطر الا اذا كان فيه غيم وغيم ملقح بالذرات عشان الماء يجي حوالين الذرات ارسلنا الرياح على واقع وبعد ذلك يكون ارتفاعه على قدر مخصوص في الجو ليصل الى منطقه بارده المنطقه البارده دي تكثف هذا فينزل ايه مطرا ذلك هو القانون الثابت ولكنه ربط في هذه بمتغير وهو الريح والريح من الامور التي تدبر تاتي ولا تاتي تحب ولا تحب المدبرات امر اللي هم ملائكه الاسرار في الكون لما نستسقي ونزرع يوجهون الريح الى ان يحمل السحاب الى منطقه عاليه بارده فتمطر السماء اذا فلم يتغير بالضراعه ناموس ثابت وانما تغير بالضراعه ناموس متغير ناموس متغير ولذلك وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا قد اسقاهم الله ماء غدقا فغير حراره الشمس لا تغير سطح الماء الذي يتبخر لا تغير ان المطر لا ينزل الا في ارتفاع الى منطقه بارده لا ظلت كل هذه ولكن المتغير من الريح هو الذي يسوقه الله ليرفع السحاب الى المنطقه التي تنزله مطرا فينزل ذلك المطر وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غرقا ولو كانت بنواميس ثابته وامور لم تتغير لكان اسقاء الماء الغدق موجود استقمنا أو لم نستقم كما تطلع الشمس استقمنا أو لم نستقم كما يتبخر سطح البحر استقمنا أو لم نستقم فيجب عليهم أن يتنبهوا إلى ناموس ثابت وإلى ناموس يتغير فالذي يتغير إنما هو في المتغيرات وقلنا إنهم حين ينبئوننا بنزول أمطار في الداخل أو في الساحل يتنبؤون على مقدار ما علموا من اتجاهات الريح والريح صعبة ولا هبطة وإذا كانت صعبة صعبة بمقدار إيه وتصل إلى المنطقة الباردة اللي هي سمكها علوها قد كده إمتى يقوموا يحسبوه ولكنهم لم يحسبوا أن هبة ريح تأتي على خلاف العادة تغير كل ذلك إذا فالثابت لم ينفعهم هناك فلماذا يقيسون هذا الامر ويصنعون شيئا للمتغير ثم لا يحسبون المتغير مع قدره الله واذ استسقى موسى لقوم استسقى يعني طلب السقيا حته استسقى تدل على ان هناك مستسقى طب موسى مستسقي يعني ضارع الى الله طب أين المستسقى هنا؟ استسقى موسى مين؟ لازم ربه لأنه لا يستسقى إلا الله لما يكون واحد عنده ماء وما عندكش تقول له اسقني ما تقولوش ما تقولوش استسقيك استسقيك يعني إيه ما تجيش الا لمين دي؟ يعني أنه لا ماء يا رب في حيازتنا ولا في حيازة أحد ولا يملك الماء إلا أنت فنحن نستسقيك وإذ استسقى موسى أي ربه لأن الموقف موقف الله هنا مش عندي ناس جبارين أو حاجزنا أو محتكرين أبدا إنما ما فيش مية خالص في الأرض لا أنهار فيها مية ولا أبار بتطلع مية ولا عيون ولا أي حاجة ولا عدنا محتفظين في قرابنا أو في أمتعتنا بشيء أبدا يبقى لنا ملجأ إلى فين أنت وحدك وإذ استسقى موسى إيه لقومه حينما يستسقى الله قال عمر كنا نتوسل برسول الله اليك يا رب لتسقينا ولكن رسول الله قد انتقل الى رفقتك فبمن نتوسل خلاص نتوسل اليك بعم نبيك العباس نتوسل إليك ها بعم نبيك ليه؟ لأنهم في وقت الضراعة والضراعة نشأت عن حاجة ومن المحتاجين للماء عم نبيك فإن كنا ما نستحقش عندك أي حاجة اكرمنا علشان خاطر مين؟ علشان خاطر عم نبيك ونزل لنا الميه يقوم يجي بعض الناس يقول لك ده هذا دليل على ان الميت لا يستعان به ولا يتوسل به لانه ميت بدليل ان عمر في الاستسقاء لم يتوسل برسول الله نقول له عال لم يتوسل برسول الله وبمن توسل بالعباس ام بعم نبيه الله ده قالت الى مين قالت للنبي الله ده انت اديتنا حجه على ان بس مش الوسيله دي هو ده الوسيله كمان بالاقارب بتوعه طب ولماذا نقل الامر من رسول الله الى عم نبيه لان رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الان بالماء وعمه هو الحي الذي ينتفع بالماء فبنقول له عم نبيك عطشان انما هنقول له نبيك عطشان نبيك امتثل ولا عادش عايز الميه اذا فالذين ارادوا ان ياخذوا في ذلك دليلا على ان التوسل لا ينفع بذوي الجاه عند الله بهذا الحديث نقول لهم الحديث ضدكم وليس لكم لانه اثبت ان التوسل جائز لمن ينتسب الى رسول الله واذ استسقى موسى لقومه قوموا عندهم تعنت ليستسقي موسى ربه عشان قوموا ده قوموا في إذ وإذ وإذ وإذ كل دي الله يريد أن يدلل لنا أنهم تمادوا في نكران الجميل وموسى أيضا استسقى لهم مع كل ما حدث منهم استسقى لهم إذا فالنبوة الرحيمة ما دام الله قد فتح بابه بالرحمة ووالى إحساسه بالنعمة أيظن موسى على قومه أن يسأل الله لهم الماء وإذ استسقى موسى لإيه لقومه هنا القرآن براعته في انه الكلام الذي يفهم بالعقل وتاخذه من السياق لا يتعرض له كان الاصول واذ استسقى موسى لقومه فقال يا ربي مش كده اسق قومي فانه لا ماء عندهم مش كده فيجيبه الله انا قبلت الدعاء فافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا ما حصلش كده كله اولا حذف المستسقى لأنه معلوم متعين لأنه لا يستسقى إلا الله يبقى معنى الكلام وإذا استسقى موسى ربه لإيه؟ لقومه قال إيه؟ قال يا رب اسقني اتحدث الدين ولم يأتي إلا فقل نضرب كيف استسقى وقال يا رب اسق قومي فاستجاب له الله وقال له اضرب كل ده محذوف لأنه إيه؟ معلوم يبقى القرآن بيدي ايه الحلقات الأساسية ويترك لذهن المستقبل أن يكون فطنا ليلحم الحلقات أنا ضربت لكم مثل واضح حينما أرسل سليمان الهدهد إلى بلقيس مش قال له خد الكتاب ده وصله إليهم فلما راح إيه اللي عمل اذهب بكتابي هذا أه؟ فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم الله إيه الحكاية لسه ده هو قال له اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون كان الأصول فذهب الهدهد فألقى الكتاب فتسلمته بالخير فقرأته فقالت لقومها كذا وكذا إنما شوف السرعة جاية إزاي اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم يبقى كل الأشياء دي إيه؟ تنحذف يبقى هنا وإذ استسقى موسى من؟ استسقى ربه لقومه دي معروفة ماذا قال حين استسقى؟ قال إيه؟ يا رب اسقي انحذف وربنا قال له قال له قد اجبتك الى هذا فاضرب بعصاك الايه؟ الحجر. آه. طيب اضرب بعصاك الحجر. انظروا سنة الاستسقاء أن تطلب من الله أن ينزل لك إيه؟ مطرا من السماء. ليه؟ لأن إحنا قلنا ما أستسقيش وأطلب من الله أنه ينزل مطر إلا إذا كان ما فيش في الأنهار ماء. ولا الآبار فيه. مش كده؟ والعيون جفت. فربنا يقول انا كنت اقدر انزل لكم مطر من السماء وابقى اجبتكم انما انا هجيب لكم من جنس ما اجدبتم ومن اكثر ما اجدبتم ده الحج تحت رجليكم يا عظمة كل يا عظمة القدرة اضرب بعصاك الحجر الله اضرب بعصاك الحجر طيب انا والله بدي اشوف كده لما نيجي نضرب الحجر بالعصا بالله ان هو اللي يتاثر العصا ولا الحجر اكني بس يعني تشويري لكنها ايه لو كانت حديده كنا نقول معلش ده هيطلع الحجر ويطلع الينابيع انما ده عصا مفهوم ولا لا ولذلك الشاعر يقول ايه ايا هادئا من صنوف القدر بنفسك تعنف لا بالقدر ويا ضاربا صخرة بالعصا ضربت العصا أم ضربت الحجر ضربت العصا أم ضربت الحجر ازاي ضرب بعصاك الحجر ضرب الحجر ده بالعصا اوه اه مما يدل على ان العصا رمز فقط للاشارة الى تفجر وهبقى انها حديدة تخرج العصا طب والحجر يبقى فيه ميه منين ده مفيش حاجة في الابار ولا في حاجة اي حاجة يبقى الحق سبحانه وتعالى يلفتهم الى انه كان من الممكن أن ينزل لهم الماء من السماء على طريقة الإجابة للسقيا ولكن الله أراد أن يجعلها نعمة مركبة فيعلمهم انه يستطيع ان ياتي لهم بالماء المغصب من الحجر الصلب لان المساله ليست بالنسبه لله نواميس ولا قوانين هي بالنسبه لنا نحن نواميس وقوانين ولكنها بالنسبه لله متعلقات كن اضرب بعصاك الايه ولذلك هيجي في, في تكملة القصص أو لحمة القصص يقول لك برضه تعنت بني إسرائيل لما طلعت المية قالوا له الله هب أننا يا موسى في مكان لا حجر فيه شوف تعنت بقى فقال نأخذ الحجر هذا معنا دائما وحملوا حمل وياه قالوا هب أن عصاك ضاعت أو لم توجد فأوحى الله إليه لا ضرورة لأن تستعمل العصا ولكن كلم الحجر يجيب فالمسألة مش مسألة عصا بقى لا عصا ولا حاجة دي الأسباب البشرية الأولية وفرق بين الأسباب توجد الأشياء وبين الأسباب توجد معها الأشياء يعني وجود الأشياء, الأشياء على ميعاد مع السبب السبب هو اللي ما جابوش انما على ميعاد مريض تردد كثيرا على الاطباء ولم يشفى من مرض وبعد ذلك حين يجيء موعد الشفاء يروح لطبيب يقوم يكتب له دواء فيصيب هو ذهابه الى الطبيب كان على مع ميعاد العافيه ذهابه للطبيب كان مين على ميعاد مع العافيه جاء لك انسان لتتوسط اليه ابن حجره في الاسم وتعالى طلعه ومش عارف وايه وايه لان انا رحت فلان ما لقيتوش ورحت لفلان ما رضيش ورحت لفلان وبعدين يجي ليه كده فتروح وتروح بكلمتين كده لا, لا اول النهار ولا اخره يطلع يقول هو اللي طلع نقول له لا هو كان على ميعاد مع الافراج فاللي ربنا بده يكرمه يجعله على ميعاد مع مين؟ مع الافراج يوم ربنا يجعل لنا ده شأنه يا سلام ده مسموع في الكلمه ده يا سلام ده مش عارف ايه يا سلام ده مش عارف ايه مش كده والناس يلحون الطبيب وانما خطا الطبيب اصابه الاقدار خطا الطبيب اصابه الاقدار اذا التمحك بتاعهم التلكؤ بتاعهم التعنت بتاعهم كله قايم في القصه واذ استسقى موسى لقومه وقل نضرب بعصاك الحجر خذوا هنا لقطه ثانيه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا من الحجر الله 12 ده دل على انهم كانوا عايشين عيشة الانعزال ان كل سبط من الاسباط له قوم زي القبيلة كده فلم يرد الله ان يخلط قوما بقوم وقد علم كل اناث مشربهم يبقى كل سبط من الاسباط يروح لمين؟ للمسجد فجرت منه اثنتا عشرة ايه عين لكل سبط عين تتفجر من الحجر كده واستناها راحة للسبط ده لأن لما تتفجر الحجر وحجر يحمل بقى ما دام حمله في الجراب بتاعه وفي المخلة بتاعته يبقى حجر له حيز محدود تبقى لما يتفجر منه 12 عين القبيلة كلها تيجي تشرب ازاي؟ يقوم يقول لك لا توزع من المركز في امتداد الاقطار المركز يبقى ضيق من هنا خارج كام خمس اصابع هذا المركز اللي خارج خارج منه خمس ايه اصابع يتجمعوا في المكان القليل كل ما يبعدوا عن المركز يتسع ولا ما يتسعش يبقوا كده هنا اضيق من هنا ولما تمد دي كده وكده وكده وكده بقى يبقى اضيق يبقى يتسع بقى الايه لكل واحد يبقى النبع في الحجر والنبع يمتد ماؤه الى الايه الى الاسباط وكل واحد ايه يشرب وبعد ذلك بعد ما ياخذوا حظهم يضرب موسى الحجر فيجف وييبس يجف وييبس الله خدوا من دي ملحظ كمان الملحظ انهم طلبوا الماء بعند الحاجه ما يقعدش بقى يسر كده على علشان ينزل في الرمل بقى كده وبتاع يقول لك لا خدت حاجتك خلاص اه اذا فالحاجات على قدر الضرورات الحاجات على قدر الضرورات وكلمة انفجر قلنا كلمة انفجر دي تدل على تدفق بشدة لكن انبجس يعني ساعة زي احنا ما نقول كده في الريف البتاع ندعت بالمية ندعت انبجس يبقى ندعت بالمية انما انفجر طلعت ايه ولذلك انا قلت لكم ان ان شوقي حينما اراد ان يتكلم على الرسالات التي ارسلها الله لتعلم خلقه منهجه يقول ايه سبحانك اللهم ايه خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى ارسلت بالتوراه موسى مرشدا ارسلت بالتوراه موسى مرشدا كلام جميل وابن البتول يعني عيسى فعلم الانجيل الدور على مين بقى على سيدنا خد بقى ارسلت بالتوراه شوف شوف سياق الكلام وشوف اللفظ الدال على العظمه والختام المحمدي ارسلت بالتوراه موسى مرشدا وابن البتول فعلم الانجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فتقى البيان وناول التنجيل وفجرت وفجرت ينبوع البيان محمدا فتقى الحديث وناول التنزيل كلمة انفجرت منه اثنتا عشرة عينا قالوا بقى خدوا بقى خدوا بالكم من الدقة دي كمان أن الحجر له أربع إيه؟ جهات سلام على الأول وما دام له أربع جهات قال لك كل جهة تفجر منها كام ثلاثة كل جهة تفجر منها ثلاثة يبقى ثلاثة في أربعة بكام؟ ب 12 لا يستلزم إن الحجر يبقى واقف إزاي بالله إزاي يبقى الحجر واقف يعني؟ طب إن كان الحجر كده موضوع على وجهه هيبقى وجه على الأرض وثلاثة هم اللي إيه؟ ها؟ نقوم نقول له يا اخي ده هم لما يبقوا كده يبقوا ستة يبقوا كام؟ الحجر له كام وجه؟ ستة لأنه له واحد تحت خلاص كده؟ آه يبقى المعقول بقى إن ما دام كل حاجة منه إن هو راح ضارب اللي فوق فاللي فوق دي مكان الضربة والتفجر جه منين؟ من الجوانب من الأربع جهات اللي بقى يبقى كل جهة آه يبقى كل جهة طلع منها إيه؟ سلام ليه قال لك لان الضغط بمؤثر يمنع مقابله المؤثر بالسالب اما تب... اما تكون حاجه هنا سهله وبعدين تضغط عليها كده ما تتكوتش وفيها شويه حاجه سهله وتضرب كده يقوم التمزق يجي فين؟ ما يجيش من فوق طبيعتها كده تروح جايه من هنا وجايه من هنا وجايه من هنا اه تحت محجوزه بالارض تحت ايه؟ محجوزه بالارض وفوق مكان الضرب يبقى منين بقى؟ اه من الجوانب الأربعة كل خد بقى الدقة تاني اثنتا عشرة عينة هنا وقفة صحيح هي وقفة لغوية الوقفة اللغوية إن إحنا نعرف إن العدد وخصوصا يقول لك من ثلاثة لعشرة دي للكلام ده بقى وللمعلمين الكلام ده إيه العدد من ثلاثة لعشرة يبقى مذكر مع المؤنث ومؤنث مع المذكر مش كده بيقولوا سبع ليال وثمانية أيام احفظوها اهي القاعدة اهي سبع ليال ليال مؤنثة وسبع ما فيهاش ايه؟ سي وثمانية سهبتاء اهي أيام للمذكر يبقى مع المذكر في تاء ومع المؤنث ما فيش تاء فقالوا ان من الثلاثه للعشره بالعكس تذكر مع المؤنث وتؤنث والفجر وليال عشر آه ما قالش عشرة لأن ليلة مؤنثة طيب على الأول طيب هنا كلمة عين مؤنثة صحيح مش كده ولا لا عين مؤنثة طب مؤنثة إنما اثنين طب ما هي اثنين موضوع لها اثنتان لأن المذكر موضوع له إيه اثنان مش كده والمؤنث كام اثنتان دي معروفه وواحد في الاول وواحده يبقى المو... الاول والثاني لهم الفاظ موضوع لها ولا لا للمذكر واحد واحد مش كده وللمؤنث اثنان للمذكر واثنتان لايه للمؤنث هات من ثلاثة لعشرة بقى أهيد اللي بتحصل فيها الإيه يقوموا يلخبطوا الكلام ده يقول لك إيه هي مذكرة مع المؤنث ومؤنثة مع المذكر فالكلام ده تقعد تتلخبط يعني في العدد دي هي لخبطهم كتير قوي نقوم نقول له يا شيخ ما انتوا اللي لخبطتوهم انتوا قلت لهم يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر دي كلام مش مش حجج ده هي مذكرة مع المذكر ومؤنثة مع المؤنث الله ازاي؟ قال لك يا اخي ده هي اصل الاعداد الاعداد دي مش الفاظ لغوية موضوع لها الفاظ ولا لا؟ طب عد كده واحد اثنين ثلاثة ثلاثة يعني يبقى العدد موضوع على ايه؟ على انه فتاء ما فيش تأنيث فتاء في بنية اللفظ ثلاثة هو اسمه كده وأربعة وخمسة وستة وسبعة مش هي كانت أصلها ست ولا سبع ولا ثلاث وجبنا له كده التأنيث لا هي مبنية على إيه؟ لفظ العدد في عمومه سواء كان المعدود به مذكرا أم مؤنثا موضوع على التاء موضوع على التاء وما ضم موضوع على التاء وهو كده بتاء لما تيجي تستعمله مع الاصل وهو المذكر مش تستعمله على اصله بقى طب ولما تيجي تستعمله مع المؤنث تعمل ايه تجيب تاء التانيث ثانيه يبقوا تاءين ام قال لك لا اعمل العلامه بحذف التاء اعمل العلامه يبقى هو مذكر مع المذكر ومؤنث مع المؤنث لان ثلاثه موضوعه في اللغه بتاء فهي ليست تاء التانيث وانما تاء من بنيه الكلمه من بنيه فلما استعملتها مع المذكر استعملتها على الاصل ولما جيت استعملها مع المؤنث قلت المؤنث عايز علامه طب العلامه نجيب تاء تانيث ثاني ثلاثته ما تنفعش قال لي ثم تجعل العلامه بالحذف تجعل العلامه هنا بالايه؟ بالحذف يبقى اذا مذكر مع المذكر ومؤنث مع الايه؟ مع المؤنث من ثلاثه لايه؟ من ثلاثه لعشره وتبقى المسألة خالصة لما يفهم التلميذ هذه يقوم ما يغلطش فيها أبدا مش ممكن يغلط فيها أبدا نقوم نقول له دي التاء صورة بس إنما العلامة التأنيثية هنا ليست بزيادة تاء ولكن بشيل تاء اللي هي موجودة في أصل بنية الكلمة لأن الأصل في اللفظ أن يستعمل مع الأصل في المذكر ولما يجي المؤنث احنا لما بنيجي نقول قام مع المذكر ما بنجيبش تاء مش كده انما مع المرأة بنقول ايه قامت مجتهد ما بنجيبش تيه مش كده ونقول مجتهد هنجيب ايه فاللفظ استعمل باصله مع المذكر الاصل ولما نيجي للفرع نجيب له فان كان الفرع بغير تاء نجيب له تاء ان كان فيه تاء نحذف الايه نحذف الايه التاء اثنتا عشرة عينا كلمة عين دي في اللغة في حاجة في اللغة يسمونها اللفظ المشترك اللفظ المشترك هو اللفظ الذي يستعمل في معان متعددة ويفهم كل معنى بالقرينة سقى القوم دوابهم من العين يبقى عين ايه المرء مش كده ارسل الامير عيونه في المدينة يبقى العين هنا مين اشتريته بعين يعني مش بفضة بذهب يبقى العين مراده ايه الذهب خلاص نظر الي بعينه شجرا تبقى العين اللي هي ايه الباصره الله اذا كلمه عين بتستعمل في ايه في اشياء متعدده والقرينه هي التي تعين اذا اللغه العربيه بدها اللي يسمعها يكون عنده ايه يكون عنده استعداد وذوق استنباطي وذوق يعرف ان دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا وكذا وكان العربي من ملكته مطبوع على الفصاحة من ملكته لا ما كانش فيه نقص للحروف يعني البيه ما كانش البيه زي التيه زي التيه خلاص وفي لما تشبكها تبقى زي النون كلها واحده سنه كده وبتاع ولا يحطش تحتها نقطه عشان تبقى بيه ولا فوقها نقطتين تبقى تيه ولا ثلاثه تبقى ايه فيه ولا نقطتين تحت يبقى ايه ايه ولا نقطة فوق تبقى ايه نون مثلا ما فيش كلام ده هي ينسبها كده مسننة وانت والصاد زي الضاد والطاء زي الايه والحاء وزي الجيم زي الخاء الكلام ده النقص ده حصل امتى لما ضعفت الملكة والشكل كانوا يشكل الكلمة دي بالضم ودي ما كانش يشكلوا الكتاب إذا أرسل واحد كتابا إلى واحد وشك له يقول ده بيتهمني في ذكائي فكأني ما أفهمش إلا إذا مشكلني ده بيقراه كده من غير ما يشكل لأن ملكت عربية ولذلك شكل الكتاب سوء ظن بالمكتوب له يعني معناه ان البعير مش هيفهم الا اذا ايه الا شكلناها كده حطينا له شكل كده ويمكن بلون ثاني لون احمر اذا فكلمة العين القرينة هي اللي ايه جمل واحد لا يحفظ القرآن عشان يستدل على بلاغة العربي وانه متمكن من اللغة وانه يستطيع ان يرد الكلمات الى مقروباتها من الكاتب بدون ان يكون عنه فعرضوا مصحف مخطوط من زمان من قبل النقد على واحد اسمه حماد وقالوا له طب اقرا لنا ده كده بالملكه كده وجابوا له ايات فيها لبس فصحيح ما قراهاش كما هي انما لم يبعد عنها قال عذابي اصيب به من اشاء هي بالسين انما ما دام مفيش نقط تنطق ايه يا بالسين يا بالشين أم هو يعني ما جابهاش بالشين قال عذابي أصيب به من أساء برضه برضه تيجي ولا لا يبقى الملكة إن ما وقعتش على المطلوب من اللفظ تقع إيه قريب منه طيب جابوا له صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة الصاد زي الضاد مش كده ولا لا والبيه زي ايه نون ت ت مش كده ولا لا والغين تتنطق عين مش كده طب هي كده ما فيهاش نقط ابدا ام هو مسكها كده قال ايه صنعة الله ومن احسن من الله صنعة مش هي هي فبلكة العربي ان لم يقع على المراد منها يقع قريبا منها صحيح المعنى صح مش كده ولا لا انما التلقي هو اللي مش صح الروايه هي اللي متصاحه مش كده ولا لا؟ مم. يبقى كلمة عين بقى دي من الايه؟ من الاشياء. عين لفظ مشترك يطلق على معاني متعددة لكن ذكاء القارئ بقى ايه؟ هو اللي يعين الله ولذلك ايه؟ يقول استعملوا العين مني فهي جارية وقد سمحت بها أيام وصلهما. العين يعني الجاسوس وهي جارية يعني عين وقد سمحت بها يعني ضد تبقى عين المراد بها مين؟ الذهب ولذلك مثلا احنا قلنا مره ان كلمه النجم اللي اللي اللي في قوله سبحانه وتعالى الشمس والقمر بايه؟ بحسبان والنجم والشجر يسجدان. النجم دي بتطلق على النجم في السماء مش كده؟ والنجم يطلق على النبات في الارض اللي نجم كده من الارض. وانظروا بقى الى دقه النخله القرانيه. بيتكلم عن افلاك علويه الشمس والقمر بايه؟ وبعدين هيتكلم عن ارضيه. يقوم يجي الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. فالنجم مناسبة للشمس والقمر لأنه يطلق على النجم مين؟ اللي هناك ويناسب الشجر لأنه يطلق على النبات اللي نبت من الأرض ولا لأ؟ تبقى خدمت هنا وخدمت هنا ولا لأ؟ اه ولذلك الشعر العربي يقول ايه انا بيقول رحلته الى المحبوب انا ركبت الايه آه الجواز بتاعي ومشيت في في الطريق وبقيت اراعي النجم كده عشان النجم يدلني على الايه وعلامات وبالنجم هم ايه يحتدون يدل على النجم عشان يعرف مواقع ايه مواقع المكان اللي هو ايه رايحه الجواز بتاعه آه هو اللي راكب همه المكان والجواد همه انه يلاقي كدية زرع كده يروح ايه؟ يروح وكله من الارض فبيقول لهم اراعي النجمة في سيري اليكم ويرعاه من البيدى جوادي وكلمة رعى وأرعى برضه قد بعضها ولا لا؟ أراعي يعني أنظر ويرعى يعني يأكل والنجم هنا بمعنى النبات والنجم هنا بمعنى الإيه؟ اللي في السماء إذا اثنتا عشرة عينة ما نقولش بقى عين باصرة ولا عين نقول عين جارية عن ايه؟ عين جارية. اه فانفجرت منه اثنتا عشرة ايه؟ عينا قد علم كل أناس مشربهم. شوف بقى ساعة يكون الإنسان مضطر ويدعو الله عن اضطرار لا تشك في أن الله يجيبه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بس ما هو المضطر؟ المضطر الذي استنفذ الاسباب المخلوقه لله ولذلك يجب ان تفهم ان كثيرا من الناس يدعون الله ويقولون لم يجبنا نقول له انتم دعوتم عن غير الطريق اسال الله ان يجمعني بكم الى ان نتم موضوعنا والسلام عليكم ورحمه الله